السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد عبد المنعم مدرس في كلية طب مادة أسنان كلية طب أنا clinical pharmacology طيب النهارده بإذن الله عز وجل المفروض إن أنتوا تاخدوا آه، سورة الفرقان صح؟
اه سورة الفرقان المفروض ان هي سوره الفرقان مجموعه من الايات فاحنا عندنا اكتر من طريقه لمعايشه السوره في حاجه اسمها التفسير التكويني التفسير التحليلي ده ان انا امسك ايه ايه واحللها معناها ايه وكلماتها الكلمات الغريبه معنى الجمله على بعضها واذاكرها وافهمها واذاكر الايه اللي بعدها ده دايما الطريقه المناسبه بس مش بعمق قوي يعني لاي حد بيبدا عايز يفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى يعني انا عايز اعرف يعني ايه سوره الاخلاص مش اعرف يعني ايه قل هو الله احد الله الصمد يعني ايه قل هو الله احد ويعني ايه الصمد ويعني ايه لم يلد ولم يولد وافهم اي ايه وبعد كده بقرا السوره على بعضها خلاص دي حاجه تانية بيسموها التفسير الموضوعي بدل ما همسك آية آية لا هنحاول نشوف موضوع عام للسورة أو أكتر من موضوع موجودين في السورة بحيث إن إحنا بنبص للسورة كواحدة على بعضها لأن إحنا عندنا هي ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا آه، إن القرآن نزل عبارة عن سور كل واحدة اسمها سورة حتى العلماء بتوع اللغة معلش هو الدرس النهارده يبقى إيه آه، رخم شوية فاللي عايز يسأل يسأل مفيش- يعني اللي عايز يوقفني في أي وقت ويسأل يسأل العلماء بتوع اللغة قالوا سورة دي جاية منين؟ هل جاية من السور؟ يعني سور حديقة مثلا وجواها أزهار وجنات وكده هل المقصد سورة إن في حاجة بتحيط وكل آية عبارة عن زهرة أو شجرة أو ثمرة داخل السورة الواحدة؟ فبالتالي في رابط ما بين كل الآيات دي فالعلماء بعد كده قعدوا يجتهدوا طب طالما دي اسمها سورة واحدة على بعضها سورة الفرقان سورة الشعراء سورة كذا ايه بقى اللي خلى الآيات دي كلها تيجي ورا بعضها لأن أحيانا نزول القرآن مش لازم السورة تنزل على بعضها يعني في سور في القرآن نزلت بيسموها على بعضها بيسموها ايه جملة واحدة جملة دي جت قبل كده في سورة ايه في الفرقان فين الآية بتاعتها؟
قال
قال الذين الذين كفروا كفروا لا ننزل عليه القرآن وايه جملة الجملة تمام ليه القرآن ما ينزلش كله على بعضه ففي سورة كانت بتنزل سورة واحدة كانت بتنزل جملة واحدة على خلاف مثلا سورة الأنعام على بعض السور إن هي نزلت كل حاجة ولا ومعظم السور كان بينزل مجموعة من الآيات في حدث معين خلاص وتنزل مجموعة من الآيات في حدث معين وبعدين تنزل مجموعة من الآيات في حدث ثالث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه هنا يعني يكون مثلا آيات ماشية بسرعة معانا سورة البقرة وبعدين تنزل آيات بعدها يعني آيات نزلت أول سورة البقرة مثلا نزلت في أول بناء المجتمع المدني في أول المدينة وبعدين بعدها بأربع سنين نزلت آية أو مجموعة من الآيات النبي صلى الله عليه وسلم حطوا الآيات دي هنا يبقى إذا كان في مقصد إن الآيات دي تتحط ورا دي بالرغم إن بينهم إيه سنوات في النزول يبقى إذا لما العلماء يبصوا على إن السورة على بعضها ويبصوا السورة كده كمجمل يبقى ليهم غرض اللي بيسموه تفسير الإيه؟ تفسير النوم
الموضوع.
تفسير الموضوع خلاص طيب نبدا نبص مع بعض على سوره الفرقان احنا قلنا من الاول ان ايه الجلسه النهارده تبقى دسمه شويه إيه، دكتور احمد قال لي الناس اللي هنا ما شاء الله كلهم ناس افاضل وناس بتاع فانت ايه دوس براحتك خلاص بفضل الله يا دكتور ما يهمكش ان شاء الله ان دوس يعني شاء الله طيب. إيه، انا هدفي ان احنا نرتقي بكتاب ربنا سبحانه وتعالى مش ان احنا مجرد يعني نعرف معنى آية او معنى كلمة في القرآن او تفسير آية ده حاجة رائعة جدا وخير من الدنيا وما فيها لكن بعد كده ان احنا القرآن يوصل ان القرآن هو اللي يغيرنا القرآن يغير مفاهيمنا القرآن يغير نظرتنا عن الحياة احنا للأسف إيه، اتولدنا وبندفع دفعة في اتجاه معين آه، بتذاكر بتروح بتعمل الدين ملوش مكان في حياتنا وده مش دعوه ان انا انا بقول لكم فضلا انا راجل مدرس في كليه الطب ما قلتلكوش سيبوا الدنيا لكن دايما ايه الناس تقول- تيجي تكلمك في الدين تقول لك طب والدنيا انا ما جيتش جنب الدنيا يعني واحد تزوج مثلا فبتقول له خد بالك من والدتك يقول لك يعني سيب مراتي وانا قلت لك سيب انا بقول لك خد بالك من والدتك يعني مش معنى انا بطلب منك حاجه انك تسيب التانية فالدين لما نشوف كده واخد حيز قد ايه من ساعه ما اتولدنا لغايه لما بنتخرج يعني لو شخص ما ارتبطش بمسجد او بيسمع دروس معينه او بيحضر سلاسل معينه او بي... الدين هيجيبه منين؟ يعني لغايه لما يتخرج هيجيب الدين منين؟ انا بقابل شباب في رابعه كليه وعندنا في خمسه كليه وما يعرفش حاجات في الصلاه يعني ما يعرفش احكام القصر مثلا يقصر الصلاه ازاي؟ الصلاه الصلاه ايوه هو منطقيا هيجيبها منين يعني؟ هو عنده معلومات من جدته اللي كانت بتقعد معاه مثلا تقول له كلمتين اه في مره خانته قالت له كلمتين كويسين في مره شاف بوست حلو مثلا قال له ممكن تعمل كذا هي دي المعلومات الدينيه اللي عنده لكن هو ما تلقاش تعليم ديني اكاديمي معين ده ما ما تلقوش هيتلقاه هو خاصه مش ازهر هيتلقاه منين؟ فدي مشكله ان احنا ده مش المشكله بقى كمان في المعلومات اللي عندنا عن الدين مشكله في التصورات يعني تصوراتك عن الحياه احنا تصوراتنا عن الحياه الدنيا جاي- جايبينها منين؟ تصوراتنا عن الاخره جايبينها منين؟ تصوراتنا عن علاقتنا ببعض علاقتي بيك او الشخص المختلف معايا عقديا التصورات دي هنجيبها منين؟ المفروض تجيبها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى فاحنا المفروض عايزين نرتقي بالقران اللي هو مجرد ان انا بعرف منه ايه لا ان انا اتغير تصوراتي للحياه اتغير انظر للحياه من خلال القران وده اللي غير الصحابه ان الصحابه لما كانوا عايشين حياه كل اللي قدامهم عباره عن ايه؟ شمس وجمل وارض وصحراء وعايز حاجه يموته وفي جاهليه وممكن يشرب الخمر ويوجد البنت البنت مش عاجباه يدفنها هي حياته كلها دي اخرها ده النطاق بتاعها طبعا ما عندهمش بقى لا نت ولا عندهم اي حاجه يعني ما عندوش اي هزار ده اخره في الحياه فجاه نزل القران بيقول له الكون ده له اله والشمس دي ما بتغيب بتغرب باذن الملك سبحانه وتعالى وان انتوا عبيد لله سبحانه وتعالى وان الحياه دي هتنتهي في حياه بعد الموت تخيل كميه التصورات اللي قعدت تتكسر القديمه قعدت تتكسر جواه ويتبنى تصورات جديده وده القران المكي القران المكي اكتر ولا القران المدني؟
المكي بحيث ان هو قاعد في مكه اكتر
القران المكي اكتر ولا المدني؟ إيه رأيكم؟ طب تراجعوا دي بقى تبصوا عليها كده ماشي دي من الواجبات بقى القران المكي ويعني ايه القران المكي والقران المدني؟ مكي مكي والاصل يعني اه إيه، في ناس تقول لا مش لازم لان احيانا في سوره تنزل في مكه بس بعد الهجره يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينه ورجع تاني فتح مكه واثناء فتح مكه نزلت عليه الايات دي بيسموها مدني برضه مش كده يقولوا مدني ممكن في مك... مدني خليها بعد الهجره ومكي خليها قبل الهجره ماشي القران اكتر بكتير تقريبا تقريبا تلتين القران مكي وتلته مدني تقريبا تلتين القرآن مكي وتلته مدني فالقرآن المكي غير تصورات الصحابة تماما كل ده قبل ما نبدأ التشريعات يعني القرآن مش أول لما نزل أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار فصل آيات فيها فواصل كتير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت بالمفصل المفصل حد عارف المفصل بيبدأ منين من القرآن؟ من قاف أو الحجرات في أربع أقوال قاف الحجرات محمد أشهرهم قول من قاف للآخر قالوا عشان الفواصل بتكتر بين الآيات أو بتفصل في الدار الأخيرة ومنها عائشة تقول أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس الناس بدأت تعقل وترجع كده تفكر احنا جايين هنا ليه؟ والحياة دي قيمتها إيه؟ وماذا بعد الموت؟ فحتى إذا ثاب الناس نزل لا تشربوا الخمر الأحكام اتأخرت ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لقالوا نشرب مش هتسمع فالمفروض انتوا بتاخدوا صورة مكية تغير تصوراتكم هتجدوا ان الأحكام الأحكام اللي- يعني الأحكام يعني إيه افعل ولا تفعل الأحكام التشريعية في القرآن المكي قليلة هي فيها أحكام فيها أقيموا الصلاة فيها أحكام لكن قليلة ليه؟ لأن الأصل دلوقتي في القرآن المكي إن إحنا بنغير تصوراتك عن الحياة إنك بتفهم إحنا جايين هنا ليه؟ وه- وإيه اللي هيحصل لنا؟ وهدفي إيه كمسلم؟ ونظرتي إيه للعالم؟ يعني أنا لما أطلع كده أبص على العالم نظرتي إيه للعالم أصلا؟ إيه علاقات الناس ببعضها؟ طيب إيه، ذلك النهارده احنا هنحاول ناخد حد- النهارده هنحاول ناخد نظره عامه كده عن سوره الفرقان تفسير بقى التحليلي مع آه، محمد شريف او بقى مثلا دكتور حلو او زي ما ايه دكتور احمد ياتي معاهم ان شاء الله سوره الفرقان حد عارف السوره اللي قبلها اسمها سوره ايه؟ بعد كده عملنا ايه؟ الفرقان لا. وبعدين برضه عايزك ايه يعني من الحاجات اللي انت بتقرا كده في ولدك في القران تكون متخيل كده ترتيب المصحف يعني تكون متخيل كده ايه من اول كده البقره من الف لام ميم البقره وال عمران وبعد كده عندكم النساء والمائده والانعام والاعراف وبعد كده الاثنين مدنيين ورا بعض انفال والتوبه وبعد كده بيبدا سور طويل بنسميه الف لام را من اول بيبدا الف لام را من اول يونس لغايه الحجر المهم ايه نفضل نمشي نمشي هنا كده لح- ايه الانبياء الحج المؤمنون يجي النور الفرقان الشعراء الشعراء بيبدا بحاجه اسمها ايه؟ طاسين بيسموها طواسين سيمين وطاسين بس وطاسين اللي هم الشعراء والايه؟
والنمل والنمل والفصل والفصل خلينا نتكلم في دي لو احنا حاولنا بعض اهل العلم بيقول ان الصور فيها ترابط بينها وبين بعض يقول لا في ناس تقول لا الترتيب بتاع الصور ده مش ترابط مش بامر النبي صلى الله عليه وسلم وكتير من العلماء قال لا ترتيب الصور بامر النبي صلى الله عليه وسلم بس خلينا نفكر في الثلاثه دول نور اللي فيها آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح لو احنا عايزين نور في حياتنا لو احنا عايزين نجيب النور في حياتنا ون... ون... الدنيا بتبقى ضلمة ما بتبقاش شايف يعني لو انا دخلت من المكان ده والدنيا ضلمة تماما انا مش هعرف ان في كراسي ولا في ناس قاعدة ولا في تكييف ولا في شاشة مش هشوف فهتعامل هضبش النور لما يجي بتشوف الحاجة على حقيقتها القرآن لما يجي في حياتك هيخليك تشوف حاجة على حقيقتها يعني في ناس معظمها حاجات كبيرة قوي قوي شايفها عظيمة جدا القرآن لما يجي في حياته ممكن الحاجة دي تصغر في واحد عنده حاجات في حياته هو شايفها تافهة جدا عادي يعني عادي هو بيتعامل معاها ان هي جت جت ما جتش ما جتش ممكن القرآن لما يدخل في حياته يكتشف ان الموضوع ده كبير فجاء دي نور الفرقان ايه الفرق بقى بين النور والفرقان النور بيقول لنا ايه بيدي الاحجام الطبيعيه وبنشوف حاجه حاجه يعني ايه فرقان الفرقان جايه من في ايه فرق في حاجه اللي هنا ينفصل ويتمايز تماما عن ايه اللي هنا من هنا الحق ده هنا الجنب وهنا الباطن طب واحنا ليه محتاجين الفرقان ده مش في حق مش في حاجه اسمها الحق وحاجه اسمها الباطل امال احنا ليه ليه الفرقان ليه ع- ليه ليه ليه- ليه محتاجينه لان الطبيعي ان عموم الناس بيسعى ان الاثنين يخشوا في بعض يعني الناس اهل الباطل دايما عايزين ان هم يشيلوا الحاجز ده لذلك بعض اهل العلم قال نادرا انك تلاقي في العالم باطل محض يعني باطل بس لا كل يحط ايه شويه خير معاهم شر فتبقى على بعضها كده يعني اي حاجه اي افكار فيها باطل تلاقي مثلا الفكره ديت فيها جزء من الخير وجزء من الاح- وجزء من الباطل فاللي يجي يعرضها عليك يعرض لك الجزء الخير عشان تقبلها وما يعرضش عليك الجزء الباطل معايا لا القران نزل عشان يفصلهم عن بعض دول في حته الحق عندنا في حته والباطل عندنا في حتة. يعني إحنا عندنا احيانا بيحصل خلط ما بين العيب والحرام نقول ده كده عيب وكده مش عيب دي تقاليد معينه احنا بنتربى عليها وفي شرع قال في حاجه اسمها حلال حاجه اسمها حرام ممكن حاجه عيب وتطلع حرام وده بيحصل ممكن حاجه عيب عند الناس وما تطلعش حرام ممكن حاجه عند الناس مش عيب انك تعملها وتطلع ايه حرام ممكن حاجه عند الناس تطلع مش عيب وتطلع حلال عادي. ف... فلما يقسمها لك عيب ومش عيب بتلاقيها لبست في بعضها ما انتش عارف تتكلم تبقى انت مش عارف يعني مثلا ممكن واحد واقف بيتكلم مع واحد وبعدين طول اليوم بيتكلموا مع بعض وايه ويتسايروا مع بعض ومش عارف ايه و... فيقول لك لا مش عيب انا واقف قدام الناس واحد مثلا خارج مع خطيبته وايه مش فاهم. وبعدين بقى خارج جايين وبعدين يا ابني يا ابني خطيبتي هتقول عندي حاجه مش عيب وهنا بيتعامل بالايه؟ بالعين مش بيتعامل مع الحلال والحرام فانت لو جيت تقول له العيب مختلف عن الحرام يقول لك كده يعني كل العيب حلال فبيجي بقى دور القران انه يفصلهم دور القران هو ايه يفصلهم عن بعض ودي اهم نقطه سوره الفرقان المعاني الاساسيه في سوره الفرقان ان في فرق كده ابو جهل بينهما حجره محجوره ان في فرق بين الميه العذبه والميه المالحه في فرق ال- العرب اللي يجي يقرا في تاريخ العرب قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم احنا متصورين زي ما أنا قلت من شويه كده ممكن الكلام ده يتفهم اللي انا قلته من شويه ان العرب قبل البعثه حياتهم كلها غلط لا العرب قبل البعثه كان عندهم كميه اخلاق والشهامه عاليه جدا لدرجه بعض المح... يعني اللي بيتكلموا في التاريخ قالوا اصلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في العرب لان الاخلاق دي ما كانتش موجوده في اي مجتمع تاني غير في العرب من الصدق والشهامه و... وكان عندهم اخلاق عاليه جدا وممكن ما يقتل ولا انه يكذب ولا ولو قال الواحد خلاص انت تدخل في ذمتي ما يدخلش ابدا الامانه وكانوا بيتعاملوا تعامل يعني في اخلاق عاليه وكان عندهم في جانب اخر في مثلا عباده الاصنام في الشهوات ضياع فالدنيا عندهم دي بقى الجاهليه الدنيا عندهم كانت ايه كانت داخله في بعضها يعني إيه، هرقل حديث في البخاري هرقل لما سأل أبو سفيان وكان أبو سفيان لسه على الكفر سأله أسئلة معينة أبو سفيان ما كذبش أبو سفيان مع إنه كافر في اللحظة دي قال لك لا ما أقدرش أكذب ما كذبش وزوجة أبو سفيان مع بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم خد على بيعة قال لا تزني قالت وهل تزني الحرة أصلا أي إنسانة حرة مسلمة كافرة المفروض ما تزنيش هي بتتعامل دي أخلاق إيه؟ دي أخلاق مالهاش علاقة بالدين وبتعامل دي أخلاق ثابتة فالمجتمع كان خليط ما بين أخلاق كويسة وأخلاق وحشة طب هنعرف الحلو من الوحش منين؟ يعني هنعرف كلمة كلمة صح وكلمة غلط هنعرفها منين؟ ودي أحد آه، يعني الإشكاليات اللي بيواجهها الإلحاد إن يقول ال- يقول لك مفيش إله تقول طيب انا همشي معاك ده مفيش اله مفيش اله يعني ما مفيش يعني الدنيا ماشيه كده بقى ايه بظلاميته داخله في بعضها ومفيش وكلنا شويه فصلات كيميائيه متطورين ومفيش كتاب ولا وحي ولا اي حاجه طب جميل جدا جميل عندك يعني طيب امال نعرف الصح من الغلط منين؟ يعني لو دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا نموتك او ان اتفقوا العالم اتفق على ان هم اي طفل معاق يموت احسن واي حد يعاني سن- يعدي سن ال 50 نموته عشان نخلص منه ونوفر اقتصاديا ده يبقى عادي يقول لك لا مش عادي مش صح مش صح جبت كلمه مش صح منين هو ما عندوش معيار للصح والغلط هيجيب صح وغلط منين هل اللي اتفق عليه يبقى صح واللي ما اتفقش عليه يبقى غلط يعني انتوا فاهمين عايز اقول ايه يعني اخطر حاجه في الحياه كلمه صح وغلط بنجيبها منين يعني لما حد يقول لك ده غلط غلط منين ليه غلط احيانا كتير من اجاباتنا ايه كده يعني ايه كده يعني ده صح ليه وده غلط ليه فنفرق بين الصح والغلط زي ما قلت دي اكبر اشكاليه بتواجه الحد بيسموه السؤال الاخلاقي المواجه للحد حتى ان ما عندهمش اجابه وعمالين يفكروا يعني تسال مثلا الملحد ليه الكاذب غلط هتقول له الكاذب حاجه كويسه ولا وحشه يقول لك وحشه جميل وحشه ليه وحشه ليه ما هو افرض الكذب ده بيحقق لي مصلحتي واحنا اصلا قلنا شويه حسلات متطورين ومفيش حساب ولا اي حاجه وحشه ليه اصلها هيقول لك اصل انت هتضرني طب ما انت اصلا انسان عشوائي وهتموت وهتترمى في الزمن مفيش حساب ولا حاجه ليه يعني ما أي- لا عايز- لا قادر على حاجه يعملها فبيجي بقى الوحي اللي هو الفرقان ده يفرق يخلي فيه حاجه اسمها حق وحاجه اسمها ايه؟ باطل السؤال بقى بتاع الصور ازاي؟ ازاي نوصل في المجتمع؟ يعني هديكم مثال مثلا ازاي الناس تفرق بين الحق والباطل؟ مثلا في ناس بتتفرج على احمد نصر مثلا عارفين احمد نصر طبعا اه ظاهره لوحده محتاجه دراسه آه. على فكره يا جماعه الناس اللي زي دي فعلا بتدرس يعني بتعمل عليها دراسات يعني في دراسات دراسات أجنبية اتعملت على واحد اللي فيه عكاش فعلا في كتب تدرس الشيء كتاب أجنبي مترجم نازل راجل قعد سنتين يدرس رواية رفيع عكاش ونزل فيه كتاب فعلا يعني ف هي تضييع بشر ظاهرة أظهر شوية فتخيل آه، مش عارف كان اسمه الكتاب نسيت اسمه مكتوب كده. كنت ذكرته في درس كده موجود على الساند كلاود اسمه إشكاليات التفكير ال- آه، البناء ال- التفكير المنطقي أوكي كيف التفكير المنطقي حاجة مش فاكر بقى التفكير المنطقي هجيبها لكم دلوقتي ف ال- الواحد بيتفرج على تفكير وحش خلاص ومصدقه ده عندنا وده كان عندنا دكاتره في اساتذه عندنا بيتفرج على تفكير وحش ومصدقه بتتصرف جدا انت ازاي وصلت للمرحله دي طب احنا بقى عايزين نوصل ان احنا ن- الحق يبقى عندنا واضح كده زي الشمس في نهار وفي ليل ومفصولين عن بعض ازاي احنا في المجتمع كلنا كده نقول اه ده حق وده باطل يعني هديكم مثال حد يعرف الفرقان جه وصف ايه تاني في القران غير القران يوم الفرقان اللي هو معركه ايه بدر مين دي؟ بدر كانت بين مين ومين اهل يوم زمان بين كانت بين مين ومين المسلمين مين قائد المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ومين هنا ابو جهل الدنيا واضحه يعني. طيب في نفس هنا حد ممكن يبص من بعيد كده يقول ايه آه، ده مش جاي تقول اللي على الحق لا واضحه دول 13 سنه بيتعذبوا هاجروا وفروا بانفسهم خلاص وبعدين حصلت المعركه المعركه واضحه مش فيها اي لبس دي اسمها الفرقان حق قصاد باطل صح احيانا بيحصل في مجتمعنا اللي احنا فيه خلافات خلافات سياسيه خلافات بين الاهالي وبعضها يتناقشوا تلاقيك مش عارف مش قادر توصل تشرح له ان ده صح وده غلط مش مش عايشين حاله من الفقران عايشين حاله من الايه من اللبس والتداخل مش عارفين لكن انا مش ضمني ان ده صح بقى يا عم المشايخ كلهم كذابين ودول بتوع السياسه دول كلهم نصابين ومش عارف إيه. وتقعد بقى انت ايه يطلع روحك عشان تشرح طب هو ازاي اصلا لما نحب نوصل في مجتمع ان الحق يبقى واضح والباطل يبقى واضح كده مفصولين عن بعض بحيث الناس من بعيد كده لذلك ربنا قال في سوره الانفال في- بعد يوم الفرقان قال ليهلك من هلك عن بينه هيموت على الباطل هو ايه انا مختار الباطل انا عارف ويحيى من حي عن بينه يبقى هو مختار عارف ان هو على باطل محض آه، ايوه طيب الصوره دي كلنا ازاي نوصل لذلك ربنا بيقول في سوره احنا بنتكلم على احمد موسى و وكاشف ربنا بيقول ايه وكذلك نفصل الايات ولتستبين ولتستبين ايه سورة ايه الاول جميل لتستبين ايه سبيل المجرمين حد هنا لغة عربية سبيل اللام دي عليها ايه؟ ضم ولا فتح؟ أكيد هو عامة في قراءة تانية بال- بالمصحف احنا قراءتنا حافظة فلتستبين سبيله المجرمين. لما الحاجة يبقى عليها ضمة يبقى ده فاعل ولا مفعول؟ فاعل أنا كنت زمان لما أقرأها كنت متخيل تستبين أنت سبيل المجرمين أي ل- تتبين أنت يعني ال- ال- تستبين دي التالي مكان ألف دي في المضارع ألف وسين وتالي في أول الكلام بتفيد حاجة اسمها إيه؟ الطلب يعني مثلا إيه؟ استفهم طلب الفهم يعني ألف وسين والتالي بتيجي في الأول في الكلام بتيجي أحيانا بمعنى إيه؟ اللي بيطلب كلام كركع معلش إن إن أنا بطلب حاجة فتستبين كنت متوقع ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفصل لك الآيات حتى تتبين أنت ويظهر لك إيه سبيل المجرمين أنت اللي هتكتشف طريقة المجرمين إزاي هم لما تيجي بالضم دي معناها إيه بالظبط كده هي اللي هتظهر لوحدها يعني سبيل المجرمين هي اللي هتطلع تقول ده ده مجرم يعني طريقتها يعني امتى امتى لما عمرو اديب او احمد موسى او حد من الشله دي يقول كلام الناس كلها تعرف ان هو في ال- في اللحظه دي كذاب هو اللي بينادي على نفسه الطريقه ظهرت بنفسه امتى هي قبلها ايه وكذلك ايه نفصل الايات لما الايات تفصل وتوضح عند الناس يعني ازاي يعني ربنا بيقول اللي بيقول كذا يبقى كذا واللي يعمل كذا يبقى كذا في القران فاحنا نشرح القاعده دي كذا مره عند الناس ها اللي يقول كذا ربنا قال ان اللي بيقول كذا يبقى منافق اللي بيقول كذا يبقى كذا شرحت وتوضحت عند الناس وبدون اي خلافات اساسيه احنا نشرح كلام ربنا قدام الناس وقام واحد قايل كذا آه. تعالى ربنا قال ان اللي بيعمل كذا وصف كذا ان دي افعال المنافق يعني عشان ربنا قال في القران ان اللي كارهين شريعه ومش عايزين شريعه دول لهم وصف معين فيجي واحد يقول لك احنا مش عايزين شريعه اه تعال ده انت ايه انت الاني بتاعك فلما بيحصل تفصيل للايات الدنيا بتوضح طيب تعالوا بقى نشوف انا كنت ناوي اشرح علاقه الشعراء بالفرقان بس ايه احنا ما عندناش وقت
لو سمحت ايوه ممكن حد يقفل الملاحظ
طيب يا جماعه
لا الاول خالص بس
طيب عشان هنلحق يا دوب وما اطولش عليكم من الكلمات المحوريه عندنا في الصوره كلمه تبارك جت كم مره في الصوره انتوا المفروض ان انتوا حافظين الصوره المجموعه دي حافظه الصوره بنحفظها يعني بنحفظها مع ال- مع اللقاءات اللي احنا بنحفظها وصلتوا لغايه فين نصها تقريبا او في نصها
طيب كلمه تبارك جت كم مره في الصوره ها ثلاثه حد يقولهم لي كده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سببا جميل جدا احنا هنبص على الثلاث مواضع بتوع تبارك البركة أصلا من معناها الثبات والظهور والاتساع يعني حاجة مباركة حاجة عندك فيها بركة في البيت حاجة ثابتة ما بتخلصش بسرعة وظاهرة وإيه وبتتسع يعني حاجة مباركة نهر الب- بئر زمزم ده ماء مبارك ثابت ما بيخلصش وبيظهر وبيتسع جميل؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول قدرته ظاهرة وواضحة وثابتة ودائمة سبحانه وتعالى للناس كلها طب ازاي الظهور ده احنا لسه بنتكلم احنا عايزين نوصل لحالة الايه؟ حالة ال... نقول أذكار النوم طيب حالة الايه؟ يعني احنا عايزين ان المجتمع يوصل ان الدنيا عندنا تبقى ايه؟ واضحة مفيش فيها لبس فسورة الفرقان احنا ده اللي هنحاول نخرج بيه النهارده من السورة كيف نصل المجتمع إلى حالة من الوضوح خلاص؟ طيب احنا هنستعمل كلمة تبارك طبعا ده لتدبر الصورة كلها ممكن نوصل لحد الفرقان آية آية ممكن نسيب منها كده لكن عشان مفيش وقت للكلام ده احنا هنبص على كلمة تبارك دي أول حاجة إن احنا نبين للناس الوحي نشرح لهم الوحي اللي هو القرآن نبين لهم إن في معايير للصح والغلط والصح والغلط ده مش بتاعي ومش بتاعك لما نختلف أنا وأنت نرجع لكلام ربنا لأن الصح والغلط إيه؟ مش أنا أو أنت مش الصح لأنه عدد كتير يستطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الغلط مش عشان هو قليل مش عشان. لا في معايير للصح والغلط بنجيبها منين؟ بنجيبها من القرآن خلاص؟ أسهل طريقة للوصول لحالة الفرقان بين الحق والباطل أسهل طريقة هي الطريقة الثانية إيه الطريقة الثانية ديت؟ إن نبي من الأنبياء كان يأتي القوم يقول لهم ده غلط وده صح وخليل يقول لا احنا مش مصدقين احنا مش عرفنا ان ده صح وغلط يقول لهم ده صح وده غلط مش مصدقين ده صح وده غلط مش مصدقين وينزل عذاب ياخد المكذبين ويسيب المؤمنين ها وضحت ان ده صح وده غلط واضحه اللي بعده يجي نعمل ده غلط وده صح لا مش مصدقين ده غلط وده صح مش مصدقين ده غلط وده صح وايه اللي يحصل ربنا حكى معاك ينزل العذاب يموت دول ها عرفتوا ان ده صح اه عرفته خلاص اللي هو اللي ممكن نسميها ايه إيه، نزول العذاب نزول ان ربنا سبحانه وتعالى بقدرته يبين للناس بآية ايه الصح والغلط آية من السماء تنزل يعني تخيل لو احنا لو, لو ربنا سبحانه وتعالى كان جعل ان اللي يجي مثلا يتكلم في التلفزيون ويكذب على ربنا لسانه يتشل فوق او مثلا اي حد يكذب يطلع له مثلا نقطه سوداء في دماغه مثلا دي ايات كان ممكن ربنا قادر على ذلك ساعتها ربنا بيقول ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم ايه بسيماهم بعضهم في السن قال ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا كنت قادر ان انا اعمل علامات للمنافقين فنبقى ماشيين في شقة منافق علامة واضح دي ايات تنزل تفرق يعني تخيل لو اتنين بيتكلموا لا الصح كذا يقولوا لا ده مش صح لا الصح كذا طيب ها عذاب ينزل على الغلطان يقول عذاب واخد الايه الغلطان ساعتها المجتمع كله هيعرف الصح من الغلط ولا لا خلاص المؤمنين في مكه في وسط الاصحاب كانوا متشوفين ان ده يحصل كانوا عايزين آية من السماء تنزل زي لما تيجي تفتح بقى بس عشان احنا سورة الشعراء وتيجي تقرا في- تقرا في أول أوائل سورة الشعراء ربنا بيقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعة يعني ربنا بيقول أنا قادر إن الفرقان ده يتعمل بالإيه؟ بالآية لذلك ربنا بيقول له في الطريقة الثانية من طرق الفرقان تبارك الذي إن شاء بس دي سنة ربنا إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات يعني كان ممكن ربنا يعمل آيات واضحة تؤكد لهم انك رسول يعني هم بيقولوا ايه احنا مش مصدقين انك رسول ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي ربنا بيقول انا ممكن اعمل لهم ايات كل ما يطلبوا حاجه ايه اجعل لنا صفا ذهبا اعمل لهم صفا ذهبا طلبوا آية من السماء حسية ربنا ينزلوا آية من السماء حسية لذلك احنا عندنا في السورة اللي هي فدمرناهم تدميرا أقول إيه؟
ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه آه.
اخوه وقلنا اذهب الى قوم الذين كذبوا قلنا اذهب إلى القوم الذين بآياتنا كذبوا بآياتنا ها فدمرناهم تدميرا التدمير بعد ما اتدمر اه لا فرعون كان غلط فعلا اه احنا شفنا ان فرعون كان غلط طب الطريقة دي في الأمة دي مستعملة ولا لا؟ ليه مش مستعملة؟ عشان ايه؟
تبقى وقتية تبقى وقتية معينة تبقى وقتية معينة يعني مثلا تخيل أصلا بعض الصحابة كان بيتشوف إن ده يحصل وفي مرة المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا ذهبا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يجعل الصفا ذهبا فقال الله عز وجل أنزله جبريل إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا لكن لو ما أمنوش بقى في ساعتها أصل الآية الحسية يعقوبها عذاب الآية الحسية الواضحة نشأ ننزل عليه من السماء آية فإيه؟ فظلت أعناقهم لا قضية الآية الحسية بتجبرك إجبارا على الإيمان يا إما تجحد يا إما تؤمن لكن تبقى واضحة زي المائدة إني منزلها زي عليكم المائدة من السماء بالظبط آيات حسية اللي هيكفر بها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فالطريقة دي من الفرقان أغلبنا عايزها ما كانش يتشل وهو بيقول مش عارف مش هيحصل له ايه عشان الناس تعرف ان هو مجرم ومش عارف مش هيحصل له ايه وان شاء الله هيبقى عبره وهتجيله جلطه ومش عارف الناس عايزه دايما الايه العذاب الفوري تقول له يا عم ده فلان ده غلطان ده ده مجرم ده كده لك لا لو كان مجرم ما كانش فضل كده هو مين اللي قال القاعده دي بقى مين اللي قال ان سنه ربنا في الافراد مش في الامم مين اللي قال ان سنه ربنا في الافراد العقاب الفوري يا من الظلمه وما تتعلم يعني ممكن واحد يتصور ان لما ملحد يطلع في التلفزيون ويطعن في القران والسنه لمجرد ما يعمل كده هينزل عليه صاعقه من السماء يعني سنه ربنا في الافراد ان الدنيا دار عمل والاخره دار جزاء كان بيوجه له الحساب فاغلب الناس نفسه في الفرقان يحصل ايه بالطريقه دي الطريقه سهله اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا ايه جميل مسلمين واحنا قاعدين يعني هو عايز الطريقه دي نيجي نشوف تبارك التالتة تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ويشكر وعباده بعض ايه العلاقة بين السماء بروجا وسراجا وقمرا منيرا وبين وعباد الرحمن؟ ايه معلش شوف حد قال حاجة كويسة بالظبط كده ان في بروج وسراج وقمر في السماء دي دي اللي بتنور السماء ودول اللي بينوروا الارض دول يهتدى بهم في السماء عشان ما ما تضلش ودول يهتدى بهم في الارض طب ليه جت معاها تبارك برضه احنا قلنا تبارك من وسائل وصول القرآن يبقى وجود وجود طائفة في المجتمع بهذه الأخلاق مبنية على الفرقان هو ده اللي بينشئ الفرقان في المجتمع بس ده على مدى بعيد يعني مثال هو النبي صلى الله عليه وسلم ساب ليه سيدنا علي في مكة وأخره في مكة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعمل إيه؟ عشان يرد الإيه؟ الأمانات الأمانات يردها لمين؟ المشركين طب وهو النبي صلى الله عليه وسلم اصلا خلى سيدنا علي يبات في فراشه ليه عشان المشركين كانوا عايزين يعملوا ايه عايزين يموتوه يعني هم عايزين يموتوه وعينين عنده الامانات يعني هم عارفين ان هو الوحيد اللي يصلح ان هو امين وفي نفس الوقت عارفين ان هو بيهدد مصالح يعني هو ع- هم عارفين ان هو صح بس هو بيهدد مصالحنا الشخصيه فاحنا موت لكن لما يعني انا اعرف ناس مثلا يقعد يشتم مثلا في الايه بعض الملتزمين ويشتم وبتاع وبعدين يحب يتعامل تعامل دنيا معامله فعلا انا بتعامل مع فلان اصل ده ايه امين طب ما انت كنت بتشتم لا اصل ده ماديا يعني هيظبطني وبتاع فلما بتلاقي المجتمع يطبق الاخلاق اللي موجوده في بتاعت عباد الرحمن دي هيظهر الفرقان للناس حتى لو لم يتبعوا خدوا بالكم مش معنى ظهور الفرقان في المجتمع ان الناس تمشي ورا الحق احنا قلنا معركة الفرقان بدر وكان المسلمين قلة وما كانش فيه لبس يعني الناس متصورة ان ظهور الحق معناه ان الناس تتبعه لا ما في حاجة اسمها جاحد هو كافر جاحد هو ابليس جاله الامر من ربنا ورفض يعني احيانا الناس معتقدة ايه ان الناس ماشية ورا الباطل لضعف الحجة لا لا عادي هو ممكن الحجة تبقى واضحة جدا ويمشي ورا الباطل برضه يعني عاد- يعني ده موجودة بالعكس ده الأشهر من تطع أكثر على الأرض يضلوك عن سبيل الله يبقى أنا دلوقتي عايز أساهم عايز أساهم إن أنا أوصل بالمجتمع ده لحالة من الرجوع إن في حاجة اسمها حق وحاجة اسمها باطل أعمل إيه؟ أتعلم الفرقان وأطبق الفرقان لو إحنا عملنا الاثنين دول مجتمع تدريجيا يوصل لحالة من تبقى ده الناس دي صح الناس دي اللي بيبيتون لربهم سجدا وقياما وبيتعاملوا بهذه الاخلاق وعندهم توازن في التعامل المادي آه، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وعنده اخلاق اذا مروا باللغو مروا كراما وعنده خشوع واثبات لما بتطلع عليه الايات آه، لم يخلوا عليها صما وعميانا وما بيختلطش بالمجتمع اللي فيه قتل وفساد وشرك ويبقى منعزل عنهم آه، الا من تاب وامن وعمل صالحا بالرغم ان المجتمع ده هو اصلا من الحاجات اللي بستخدمها ان شاء الله مع عرفش بقى مع الدكتور حازم او الدكتور شريف ايات عباد الرحمن هو ربنا سبحانه وتعالى لما ي- يقول في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بحق ولا يزنون هي دي اوصاف مدح دي اوصاف مدح
عادية يعني كل مسلم
امال امتى نفي الصفه الوحشه يبقى صفه مدح بالظبط كده يعني مثلا لما اقول لك ايه الرشوه مثلا من الكبائر ولا خد بالك انا اعرف موظف في الهجوم ما بياخدش رشوه يا نهار مع بجد تعرف حد؟ يعني ده الايه طب انا ما باخدش رشوه ده من الكبائر لما بينتشر خلق معين في مجتمع لك انا اعرف واحد مثلا تاجر عربيات ما بيجيبش بجد فين ده يعني احيانا ايه مع ان الطبيعي ان هو ما يعملش معصيه لكن لما تنتشر المعصيه جدا جدا في المجتمع وتلاقي انسان محافظ على الاخلاق يبقى ده ده لطف لا حاجه مش ممكن ازاي يعني احيانا مثلا تروح آه، بره في مجتمعات غربيه مثلا ممكن مثلا كل ايه في بعض المجتمعات كل 10000 واحده تلاقي واحده منقبه مثلا مثلا فهنا بيبقى ده ايه ظهور ظاهر الشخص هنا ظاهر وسط المجتمع او ان مثلا مجتمع موظفين كله غيبه وتلاقي واحد معروف ان ده بيقرا قران ما بياخدش رشوه فلما الناس تيجي تمدحه ممكن من صفات المدح ان هو ما بيعملش الباطل ليه؟ لان الباطل له ضغط والباطل منتشر والرغم من ده هو زاد ربنا بيقول معنى الايه دي من معانيها ان ان هم عاشوا في مجتمع مليء بالفساد وبالرغم من ذلك حافظوا على نفسهم لما لما ناس تحافظ على اخلاقها تحافظ على دينها تحافظ على عبادتها وتتعلم الوحي الناس تبص تقول ايه ده صح حتى اللي بيأذيه ده اللي احنا قلنا رايحين يموتوه النبي صلى الله عليه وسلم رايحين يموتوه سيبين عندهم الامانات يعني سيبين عنده الامانات ورايحين يموتوه طب وانتوا لما انتوا عايزين تموتوه مش واثقين فيه لا ده احنا واثقين فيه لا بيكذب لا ما بيكذبش ده اسمه صادق الامانه امال بتموتوه ليه؟ لا ده قصه ثانيه بقى قصه ثانيه بقى يبقى يبقى عندنا احنا مظبطين وعاملين الهه والالهه دي بتجيب لنا فلوس والناس من كل حته في جزيره العرب بتيجي تطوف حوالين الالهه بتاعتنا وكل قبيله خدوا بالكم كل قبيله في جزيره العرب كانت بتعمل صنم بتاعها وتيجي تحطه في مكه تستاذن قريش ان تحط الصنم بتاعها في مكه يعني عشان تبقوا عارفين برضو من جزيره العرب مكه هنا اهي في البحر الأحمر. ماشي في هنا مكه عايزين يسافروا رحله الايه الشتاء والصيف يروحوا للشام ويروحوا لليمن تمام اي قبيله اي قبيله تانية غير قريش عشان تسافر لازم تعمل معاها الايه العده والعتاد وتبقى مظبطه نفسها في الطعام والشراب وتبقى في السلاح عشان طلع عليها قطاع طريق و... قريش لا تمشي باشا رايح جاي ليه؟ كل قبيله من القبائل عامله زي ايه إلف وعهد مع قريش ان قريش هتسيبها تحط الصنم بتاعها هنا والقبيله دي تسيب قريش تعذب بيها فعندهم 360 صنم قبائل بقى فاهمين؟ فاستغلوا الكعبة واستغلوا البيت لمصالحهم الشخصية فتخيل لما يجي حد يقول لهم ايه شيل كل الاصنام دي جوز مزنة التجارة بتاعتها ده ده مصالح ده مصالح اقتصادية لا لا خلاص احنا مش هنعمل بيه والاصل ان ايه خايف على مصلحته فانا دلوقتي لما احب اساهم ان انا ابين الحق وان انا اعمل تغيير حقيقي في المجتمع اعمل ايه اتعلم القران ان الحق والباطل يتقال من القران لذلك احنا محتاجين نتعلم لما نيجي نتناقش نستعمل ايات القران ما نتكسفش قال لك ده غلط لا تقول له ده صح قال لك لا غلط تقول له صح ربنا بيقول كذا كذا كذا يقول ده غلط لا ده مش عارف يقول لا ده غلط ربنا بيقول كذا كذا كذا نتعلم ان احنا ايه نستعمل ايات القران ربنا سماها في القرآن وإن إحنا نطبق الإشكال بقى في التطبيق إن إحنا أحيانا عارفين بس ما نطبقش ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن ما نزلش كتاب كده من السماء وفجأة نزل لنا ورق وتحط قدامنا وبعدين نروح نقراه ونمشي ربنا لما نزل القرآن نزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون واقع بينا لذلك هم قالوا كلمة الكلمة دي هم بيقولوها إن هي صفة ذنب والكلمة دي صفة مدح الكلمة دي تسببت في انتشار الدين وقالوا ما لهذا رسول ايه ياكل طعام ويمشي في السوق عايش وسط الناس بيطبق الدين وعايش وسط الناس وربنا قال نفس ال- نفس اللفظه بتاعت يمشي دي قالها في الاخر برضه ها وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ان هم عايشين وسط الناس عايش عايش وسط الدفعه عايش وسط كليته وسط عيلته لكن هو مفاهيمه وافكاره وتصوراته جايبها من الوحي واخلاقه بيطبقها من الوحي يا ناس ده صح الشخص ده صح حتى لو انا مش قادر ابقى زيه حتى لو انا ههاجمه ده صح يبقى ملوش مقالب شخصية فبيدعو لله سبحانه وتعالى ده سمت العبادة ظاهر عليه فالناس فالمجتمع يبدأ يصل إلى مرحلة الإيه؟ تمام؟ حاضر. اتفقنا نكتفي بهذا القدر آخر حاجة بس أقولها لكم آه، الآيات بتاعت معرفش أنتوا خدتوا شرحها ولا لأ وقال الرسول يا رب إن قومي وأنا مهجور خدتوها من الآيات دي؟ طيب يعني انتوا اقرأوا الآيات دي كده بتأمل تجدوا ربنا سبحانه وتعالى يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر وبعد كده يبقى إذن صديقك اللي يبعدك عن القرآن لا تبعد عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشتكي قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن الآية اللي بعدها كذلك جعلنا لكل نبي عدو يعني أكبر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يبعد الناس عن القرآن اتخذوا هذا القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدو يعني كانت وظيفة كل الأعداء إن هو يبعدوا الن- الناس عن الوحي محاولة إبعاد الناس عن الوحي جريمة كذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هذا ده مقطع مهم جدا ان انتوا تقروه قال بعد كده قال الذين كفروا لولا نزل عليه القران كذلك يعني ايه كذلك يعني ايه كذلك اي كذلك القران لم ينزل جمله واحده ولكن نزل مفصلا ليه نزل مفصلا يعني طب انا استفيد من الايه دي ازاي ربنا بيقول ان القران ما نزلش جمله واحده كده لا كان بيحصل موقف الموقف ده ينزل له ايات عشان النبي صلى الله عليه وسلم مش احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فؤاده يحتاج الى تثبيت بهذه الايات وبالتالي الصحابه يعني كان بيحصل مواقف زلازل في مكه يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لآيات احنا كده في حياتنا ممكن يحصل لنا صدمات في حياتنا لن نثبت الا ان انا ارجع للقران طول علاقتي بالقران يخليني اعرف ارجع لسوره ايه في موقف ايه يعني انا معايا على موبايلي مثلا 400 اسم 500 اسم خلاص انا ممكن ايه تقعد تفرهم كده فلان فلان فلان ممكن فلان ده مين ما اعرفش طب انت عندك في القران كام سوره 114 سوره حاضر
الوظيفة كمان انا بمسح كل الاسئله بس دقائق موجوده يبقى بذاكر.
هفتح لهم الأسئلة. خلاص بس الحتة دي إيه، عندك 114 سورة لو انا ارجع لموضوع الاسماء اللي على الموبايل لو انا مثلا لقيت عندي محمد ابراهيم محمد ابراهيم ده احنا عايشين مع بعض وسافرنا واكلنا وشربنا مع بعض انا عارف مشكلة كذا هكلم فيها محمد ابراهيم مشكلة كذا هكلم فيها اسماعيل وفلان ده ما بكلموش وفلان ممكن يفيدني بس انا ما اعرفش هو اصلا علاقتي بيه ضعيفه ممكن يطلع مبسوط علاقتي بيه ضعيفه ففي واحد تساله صوره مثلا سبق علاقتك بيها ايه؟ قضيت معاها وقت يعني ايه المعاني اللي في سوره سبق لما تحب يصيبك ازمه مثلا امنيه ازمه اقتصاديه ازمه في البيت ازمه في المشاعر ازمه كذا نفسيه هترجع لسوره ايه؟ يعني هترجع لايات ايه اللي تثبتها؟ يعني سورة إبراهيم علاقتك بها سورة الرعد سورة فاطر سورة الأنعام المفروض كل فترة تقيم علاقة مع سورة زي كده سورة الفرقان كده كل فترة أنت بتتصاحب يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة أنت بتعمل علاقة من الصحبة بينك وبين القرآن طيب نكتفي بهذا القدر حد عنده بقى سؤال آه، درس حضرتك امتى وكام؟
درس حضرتي إيه طبعا درس حضرتي واقف واقف شوية كده فإن شاء الله أول لما جا- استقر على المسجد بإذن الله أعلن عنه إن شاء الله ممكن بعد أقول لك إن شاء الله طيب خلاص آه، ثانيا آه، كيفيه الجمع بين ال- بين العلم الشرعي والقران والكلام ده وبين الدراسه بقى آه، ده درس لوحده كيفية هو إن شاء الله بإذن الله آه، وأغلب الدروس يا جماعة مش عارف تترفع على موقع اسمه طريق إلى الله وقريبا إن شاء الله هيتعمل موقع اسمه ابنه القرآن هيضم كل السلاسل والحاجات في مكان واحد بحيث يسهل الوصول ليه